من له أذنان للسامع فان المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة الرابعة والعشرون عن القديس أمبروسيوس
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آه، اكلمكم النهارده عن احد القديسين من الاباء اللاتين والاباء اللاتين اشهرهم القديس اغسطينوس ومعلمه القديس امبروسيوس والقديس كبريانوس والعلامة ترتليانوس والقديس إيلاري أسقف واتيه هكلمكم النهاردة عن القديس أمبروسيوس باسم الآب والابن والروح القدس الإله الوحيد القديس أمبروسيوس هو أعجب قديس في تاريخ الكنيسة في طريقة رسامة أسقف يمكن لعلكم تقولوا إزاي لما هقول لكم هتتأكدوا أعجب قديس في تاريخ الكنيسة في رسامة أسقف اختير للأسقفية قبل أن يتعمد ولسه هو في صفوف الموعظين اللي بيعدوا للعماد فعمدوه وبعد 8 أيام رسموه أسقف شفتوا أعجب من كده دي أهم نقطة تقال في حياة هذا القديس مما أعطاه شهرة أيضا أنه هو اللي عمد القديس أغسطينوس وكان الأسقف الذي اجتذبه إلى الإيمان إلى آخره ثالث حاجة أنه كان من أسرة غنية وتقية وأبوه كان حاكم حاكم لبلاد الغال مش حاكم بيسموه رولر لا يسموها prefect بلاد الغال دي بلاد فرنسا وكان مركزه في تريف وفيها ولد هذا القديس سنة 340 ميلادية ولد في 340 ميلادية وتنيح في 397 يعني عاش 57 سنة هو كانت ليه مواهب كويسة وكان خارق الذكاء وكان شجاعا كان ليه أخ وأخت أخوه اسمه ساتيروس وأخته اسمها مارسيلانا وكانوا كويسين أبوه بعد ما تنيح انتقلوا إلى روما أخته صارت مكرسة وبقى البيت بيت متدين وهو لما كبر درس القانون وبعدين عينوه زي مستشار كده أو راجل قضاء كبير يعني سموه كونسلر آه البعض قال انه حاكم لا هو كان قاضي وقيل له من العظمه بتاعته وذكائه ونبهته في القانون الى ابعد الحدود قال له الحاكم قال له يعني اذهب واعمل لا كقاضي ولكن كاسقف يقصد اشتغل بروح الأبوة وليس بمجرد روح القانون زي ما قلت لكم كان راجل مشهور وقوي واختاروه للأسقفية قبل أن يتعمد كتب عنه القديس أغسطينوس في كتاب الاعترافات وكتب عنه القديس جيروم وكتب عنه القدامى المؤرخين أمثال سقراطس وسوزومين وروفينوس يعني رجل مشهور لما اختير للأسقفية ترك كل أمواله للفقراء وللكنيسة وأتى أخوه يدير أملاكه الباقية وأتت أخته وقعدت معاه في الأبروشية أخته كانت إنسانة قديسة وكانت مكرسة قبل منه ودي أخته الكبيرة كان مبدأ أمبروسيوس إنه يدرس ويعلم فعكف على القراءة كان بيقرأ بدرجة كبيرة جدا ويدرس وهو أسقف وتأثر بالآباء الشرقيين المعروفين اللي هم أوريجانوس وديديموس الضرير وأثناسيوس الرسولي وباسيليوس الكبير طبعا خد الحاجات الكويسة اللي عندهم يعني اللي قال واحد يسأل يقول أوريجانوس حكمت عليه الكنيسة ليه حاجات كويسة وحاجات غلط هو أخذ منه الحاجات الكويسة وكان بيعظ كل يوم أحد وفي المناسبات بيعظ كل يوم وكان بيجهز للمواعظين المواعظين المقبلين على المعمودية امتدحه كثيرا القديس أغسطينوس في كتابه الاعترافات قال عليه الواعظ الشهير معلم التقوى وقال عليه انه رجل صالح وقال عليه انه اسقف قديس وقال انه مدافع عن الايمان السليم وقال انه يسهم باستمرار في حل مشاكل الجمهور وكان يشرح باتقان كلام الحق وبواسطته يعني دخلت الثقه في قلب اغسطينوس واثناء كلامه بيقول لربنا بيقول له خادمك الأمين المطران أمبروسيوس الذي طبقت شهرته الخافقين وقال له قادتني إليه يدك يد ربنا يعني قادتني إليه يدك على غير علم مني ليقودني بدوره إليك على معرفة مني قال أخذت أحبه لأنه يعطف عليّ فواظبت على حضور مواعظه المهم ان اغسطينوس لانه كان استاذ في الفصاحه والبلاغه بيقول كنت اهتم باسلوب امبروسيوس في الفصاحه والبلاغه اكثر من محتوى الكلام يعني هو كراجل بتاع بلاغه معجب بالاسلوب الجميل اللي بيتكلم بيه امبروسيوس وده يوري ان امبروسيوس كان ليه اسلوب عجيب واخذت احبه لانه يعطف علي فواظبت على حضور مواعظه واعجبت بفصاحته التي فاق بها فاوستوس ده من فلاسفه الالمانيين اللي كان بياخد منهم قبل كده واستفدت من شرحه للعهد القديم أمبروسيوس لما جاء إلى ميلان أو ميلانو كانت فيها أشياء عجيبة يعني كان فيها بقايا من الوثنية موجودة لازم يقف ضد الوثنية وكان فيها الأريوسية منتشرة حتى إن الأسقف بتاعها كان أريوسي اللي كان قبل أمبروسيوس وكان فيها للأسف الإمبراطورة الأم أريوسية ولها تأثير على الإمبراطور يعني الجو كان ملخبط وكان عليه أن يقف ضد هذا كله وينشر الإيمان السليم وأيضا يعظ ويعلم ويفسر الكتاب ويدعو الإنسان إلى الناس إلى محبة الله فانشغل بهذا كله من الأشياء الجميلة في حياة أمبروسيوس جرأته في مخاطبة الأباطرة الذين عاصروه عاصر يعني على الأقل ثلاثة من من الأباطرة وكان ليه موقف شديد معاهم عاصر جراتيان وعاصر فالنتينوس وعاصر ثيودوسيوس جراتي... طبعا الامبراطوره الام اللي كان اسمها للاسف يوستينا كانت ليها تاثير على ابنها الامبراطور لكن الامبراطور جراتيان كان يحب امبروسيوس ويتاثر به يحب امبروسيوس ويتاثر به ولذلك بعض كتب أمبروسيوس كتبها بطلب من الأباطرة يعني الإمبراطور جراتيان طلب منه أن يعمل كتاب عن الإيمان فنشر كتابا عن الإيمان بالنسبة للإمبراطور فالنتينوس وبخه الأسقف أمبروسيوس على قسوته وعلى بعض أخطائه واستجاب له الإمبراطور وقال له إن كانت لي أخطاء قل لي كيف أعالجها الإمبراطور ثيودوسيوس كانت له قسوة أخرى بالنسبة لأهل التسالونيكي وقتل منهم دعاهم إلى اجتماع مائدة وقتل منهم يمكن ولا سبعة آلاف ووبخه القديس أمبروستيوس ومنعه من دخول الكنيسة ومنعه من التناول من الأسرار المقدسة وقال له ينبغي أن تتوب وأن تعترف بخطاياك أمام الجميع ولا تعود للخطأ ده مرة أخرى واضطر الإمبراطور أن يتوب وأن يعترف بغلطته وأنه يتعهد أنه لا يعود إليها مرة أخرى بل قال له لابد أن تصدر قوانين لكي تحمي الضعفاء من سيطرة المسؤولين في الدولة يعني كان راجل جامد مش مش هين وقال له أيضاً إذا حكمت ب... بإعدام حد فينبغي أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد ثلاثين يوما على الأقل ربما الحاكم اللي أصدر الحكم ده يراجع نفسه ولا يكون قد حكم به في ساعة غضب يعني راجل دخل مع الدولة ما كانش هين في دي كان يعظ كل يوم وفي في المناسبات كان بيعظ كان هو يعظ كل احد لكن في المناسبات كان بيعظ كل يوم حياته كانت تتميز بالنقاوه وبالرأفة وبالتكريس وكان عنده استعداد انه يساعد اي واحد يطلب المساعده أغسطينوس كان ذهب إلى ميلان سنة 384 كمدرس للفصاحة والبلاغة ولكنه تأثر بأمبروسيوس وبعت للجامعة اللي بيدرس فيها وقال لهم يستغنوا عني كتاجر كلام ما عدت أشتغل بهذا الأمر فيما بعد عايز يهتم بحياته الروحية واستقال من حكاية الفصاحة دي وبعدين اتعمد وحكينا حكايته قبل كده ب- آه، امبروسيوس كان يهتم جدا بموضوع البتوليه والف كتبا في البتوليه وفي الحث عليها لدرجه ان بعض الامهات كنا يمنعن بناتهن من حضور عظاته عشان موضوع البتوليه ده يقول مش هيخلوا البنات يتجوزوا ويعني ما بيجبرهمش على البتوليه ليه مؤلفات كتيرة هنتكلم عنها وقبل ما نتكلم عنها أحب أقول لكم إن هو توفي في مساء الجمعة الكبيرة في يوم الجمعة الكبيرة في 5 أبريل سنة 397 ولكن قبل وفاته كان قد أوصى أن يدفن في مقبرة أعدها في الباسيليكا بتاعته في الكنيسة الكبيرة الكاتدرائية يعني كان وجد جسدي قزمان ودميان فدفنهم هناك وقال لهم تبقوا تدفنوني معاهم وفعلا بقى دفن معاهم لكن هو تعب صحيا وكان مريض وجه وقت ما بقاش يتكلم فيه في ساعاته الأخيرة ف يعني آه، اللي حواليه قعدوا يفكروا مين يخلف أمبروسيوس فالبعض قال آه، سيمبليكانوس اللي كان صديقه الكبير من زمان وكان لا يفارقه فالبعض قال لا ما ينفعش ده راجل عجوز فهو يعني وهو مريض وبي- قبل ما يطلع في الروح قال لهم هو صحيح رجل عجوز لكنه رجل فاضل فاستغربوا وفعلا خلفه سمبليكيانوس ده. آه، واندفن جنب قزمان ودميان ليه كتب كثيرة ناخد بالنا منها ليه كتب في التفسير وليه كتب في العقيدة وليه كتب في الروحيات من أشهر كتبه كتاب عن الإيمان كان الكتاب بيبقى من كذا ملزمة معينة يعني الكتاب يشمل عدة كتب يعني مؤلف كتابه عن الإيمان من خمس كتب يتكون من خمس كتب عبارة عن محاضراته اللي ألقاها على الناس يثبت فيه لاهوت المسيح ويرد على الأريوسيين أنا قريت في كتاب حياة آه، كتاب دوفيدا بتاع عن الإيمان بتاع أمبروسيوس أعجبني جدا جدا في عمقه من أحسن الآباء اللي قرأت ليهم في الرد على الأريوسيين يا ريت كتابه يترجم كتاب حلو جدا كتاب De Fide يعني بال- باللاتيني يعني عن الإيمان أكمله بكتاب آخر اسمه De Spiritu Sancto يعني عن الروح القدس اتكلم فيه عن ر- لاهوت الروح القدس وازاي ان هو مع الاب والابن في طبيعه واحده وبرضو اعتمد في كتاب الايمان وفي كتاب الروح القدس على اثناسيوس وباسيليوس الكبير وديديموس الضرير استفاد منه واكمل الكتابين دول بكتاب عن سر التجسد لإثبات لاهوت المسيح وأزلية المسيح وأنه كان كامل في لاهوته وكامل في ناسوته الثلاث كتب دول كتاب الإيمان وكتاب الروح القدس وكتاب سر التجسد من أهم الكتب في شرح الثالوث القدوس ولاهوت المسيح والرد على الأريوسيين كتب جميلة جدا ليه كتاب أيضا عن الأسرار أعتقد أن الكتاب ده ترجم للغة العربية شفته في وقت من الأوقات الأسرار الكنيسة وبخاصة المعمودية وسر المسحة والإفخارستية اتكلم عليها كعقيدة وطقس وله كتاب أيضا عن التوبة يشمل كتابين جزء منهم ان منحت منح سلطان المغفره من المسيح للاباء الكهنه والجزء الثاني عن اهميه التوبه والاعتراف كتاب كويس ورد به ايضا على الهرطقات الموجوده رد عن النوفاتيين وخصوصا على ايتين لما اقول لكم عليهم تنبسطوا ويا ريت ترجعوا لامبروسيوس وتشوفوا الايتين دول في كتاب التوبه والمغفره ايه منهم في متى 12 31 و 32 عن التجديف على الروح القدس والتانية في عبرانيين ستة من واحد لأربعة عن الذين سقطوا بعد ما أخذوا الموهبة السمائية ولا يمكن تجديدهم للتوبة يعني آيتين مهمين أو نقطتين مهمين يا ريت ترجعوا لهم أخوه ساتيروس كان مات وهو تأثر لموته فكتب بحثا عن القيامه برضو بحوث الآباء القديسين عن القيامة حاجة مفيدة مش يعني عايزة تقول المسيح قام وقال للمجدلية ولا قال للمريمات لا عن حقيقة القيامة كبحث فلسفي وألف كتاب عن واجبات الإكليروس وطبعا كتب عن البتولية والترمل وتبقى مجهوداته في الكتاب المقدس كان يؤمن بالأسفار التي حذفها البروتستانت نبوة طوبيا ويهودية واقتبس من باروخ وأشار إلى تاريخ سوسنة واقتبس من ابن سيراخ وفي تفسيره استخدم الطرق الثلاثه الطريقة الحرفية اللي كان بيشتغل بيها باسيليوس الكبير والطريقة الرمزية اللي كان بيها ديديموس الضرير وأيضا كان بيها أغسطينوس بس هو قبل أغسطينوس وكان بيها أوريجانوس واستخدم الطريقة الروحية الثلاث طرق دول استخدمهم له مؤلفات كثيرة في التفسير لعل من أهمها تفسير إنجيل لوقا وتأملات في سفر أشعية في إنجيل لوقا ده ليها عشر كتب في تفسير إنجيل لوقا له مؤلف عن الإكسماروس هكسماريون يعني الستة أيام هكسا يعني ستة وأميروس يعني يوم فهيكسماريون يعني الستة أيام يسموها الإكسماروس ستة أيام الخليقة وله أيضا تفاسير عن أحداث وشخصيات في العهد القديم زي عن الفردوس اللي عاش فيه آدم وحواء وإيه خطيتهم إلى آخره وقايين وهابيل ونوح والفلك والآباء البطاركة طبعا البطاركة عن رؤساء الآباء الأول له سبع كتب عنهم والهرب المقدس لتفادي الناس الأشرار وليه كتاب عن طوبيا وكتاب عن نابوت اليزرعيلي في مقاومة الطمع الطمع اللي في أخاب يعني وعن داوود وأيوب وله تفسير بعض المزامير البعض بيقول له 12 مزمور والبعض بيقول له الثابت منهم أربعة على أي الحالات حتى المزامير التي تنسب إليه وما يكونش قالها لازم تكون على مستوى أمبروسيوس يعني من مزم من مزامير 35 ل 43 ل 48 آه، من 35 ل 40 دول قالهم ومزمور 45 و 47 و 48 و 61 مزمور 43 بدأ فيه سنة 397 قبل ما يموت ومات قبل ما يكمل لكن برضه له تفسير لمزمور آخر هو المزمور 118 عند البعض و119 عند البعض اللي هو المزمور الكبير 22 المزمور الكبير 22 قطعة لأنه على الحروف الأبجدية العبرية ال 22 يعني بالألف بالب لغاية لما يوصل بطريقة أبجد هوس حط يقلب انصعفص برشة تسخص دسخ هي كده بتتكتب كده يعني مش ألف ب ت س لا بتتكتب كده أبجد عشان كده الحروف الأبجدية ألف ب ج د 22 قطعة قالهم على 22 عظة طبعا شيء جميل إن احنا نلاقي حاجة زي كده الأمبروسيوس في المزمور الكبير من أول طوباهم الذين بلا عيب في الطريق ألف بعض التراتيل التراتيل بعض منها لا يزال يستخدم في في كنيسة ميلانو وليه قداس مخصوص على اسمه ما زال يستخدم برضه في كنيسة ميلان مش كنيستنا احنا الكنيسة اللاتينية يعني. زي ما يوحنا ذهبيل فما ليه قداس زي ما كريلوس الكبير ليه قداس الحاجة المهمة الثاني في مؤلفاته إن له رسائل الرسائل دي واحد وتسعين رسالة في شتى المو... الموضوعات ولعديد من الأشخاص بعضهم أسافة بعضهم كهنة بعضهم علمانيين بعض الرسائل للأباطرة اللي وقف ضدهم ووبخهم إلى آخره بركة صلاته تكون معنا آمين اتفضل صلاة